مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات بيبقى فخر قوي وبتبقى حاجة حلوة لما كذا دولة عربية كده يتجمعوا ويقدموا عمل جديد سواء فيلم أو مسلسل اللي هو بيسموه الإنتاج المشترك الحكايات دي بتبقى فكرتها حلوة قوي ليه بقى؟ إيه، يا إما بقى بيشاركوا من حيث آه، آه، أماكن التصوير من حيث التكلفة الإنتاجية الفلوس يعني من الآخر من حيث ال- الفنانين اللي هيشاركوا في العمل من حيث مثلا الكتاب والسيناريو والإخراج يبقى في آه، شراكة كده يبقى مثلا فيلم مصر وسوريا مثلا مع بعض فيلم مثلا تونس والمغرب مع بعض فيلم مثلا آه، مثلا السعودية والأردن مع بعض اللي هو يعني مثلا تبقى كذا دولة دول عربية طبعا مشاركين في عمل واحد ويطلع في الآخر عمل حلو يعني دي بتبقى فكرة حلوة جدا وللأسف قليل لما بتحصل لكن لما بتحصل بتطلع أعمال حلوة جدا سواء أفلام أو دراما طبعا فاحنا في قائمتنا النهارده هنمسك بتاع حوالي 8 افلام او حاجه كده ان هم انا شايف ان هم بالنسبه لي من آه، الافلام الحلوه جدا اللي كانت انتاج عربي مشترك ومش هنمشي بت... مش هنمشي بتاريخ مثلا الاصدار او كده لا هنمشي بال favorites بالنسبه لي يعني وان شاء الله نبقى متفقين على حاجه زي كده يعني فطبعا قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في اول فيلم معانا آه، كان إنتاج سنة 2012 اسمه مملكة النمل كان إنتاج تونسي أردني آه، كان آه، م- متصور المفروض في الأردن وكان مشارك فيه cast و crew من آه، من من تونس بالذات طبعا المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري كان من المخرجين الجامدين جدا على فكرة الله يرحمه وكان من اعماله في مصر هنا على فكره مسلسل سقوط حر بتاع نيلي كريم انا المسلسل ده طبعا جاب لي اكتئاب يعني بس هو كان طبعا اخراجه نضيف جدا بالذات الحته بتاعه ال- لما كانت نايمه في السرير وفجاه ابتدى يتملي ميه دي كان معمول حلو الصراحه فالفيلم كان طبعا هو المفروض انتاج سنه 2012 بيتكلم طبعا على حياه طبعا الشعب الفلسطيني آه، وهو طبعا في ظل الاحتلال ال- الكيان اللي ما يتسمى وهي وعيشتهم تحت الارض في وسط سراديب وفي وسط مغارات تحت الارض بعيد طبعا عن ال- السيرفس او بعيد عن السطح يعني عشان يحاولوا آه، يتجنبوا يعني الاحتكاك بالاحتلال يعني ومن كتر ما في ناس كتير بتبقى ايه عايشه تحت الارض بقت شبه النمل فعشان كده الفيلم بقى اسمه ايه مملكة النمل ان هو تشابه بحياة النمل يعني عشان يحاولوا يهربوا من الحواجز ومن ال... ومن قلة الادب اللي بيعملها الاحتلال يعني والفيلم كان زي ما قلت آه، آه، اردني تونسي زي ما قلنا مشارك فيه التونسي طبعا المخرج شوقي الماجري وك- وكان ال- التمثيل يا جماعه او البطوله للفنانه صبا مبارك والفنان منذر ريحانه والفنان جميل عواد ومن سوريا كان برضو مشارك ال- الفنان عابد فهد والفيلم على فكره انا شفته في 2012 او 2014 يعني حاجه كده يعني كان فيلم حلو جدا على فكره هو طبعا فيلم يعني فيه كئي- كئيب شويه يعني لكن هو فيلم اخراجه نضيف جدا وكان انتاج مشترك كده محترم قوي يعني ودي من ال من ال من الاعمال اللي الواحد ينبسط ان بيبقى فيه كذا ايه جهه انتاج تشارك فيه نيجي للفيلم اللي بعد كده فيلم معظمنا هتلاقيهم ناسيينه يعني ب- وهتلاقيهم فاكرين الاغنيه بتاعته هو كان نزله اغنيه مشهوره قوي في سنه 2004 وانا كان بتكلم طبعا على فيلم باب الشمس كان طبعا الفيلم من كتابة سيناريو المخرج المصري يسري نصر الله وكان إخراج طبعا المخرج يسري نصر الله برضه والمفروض إن هو مأخوذ عن رواية باب الشمس للأديب اللبناني إلياس خوري وغريبة كان الفيلم كان إنتاج شركة فرنسية قناه فرنسيه كان اسمها ARTE يعني هي اللي شاركت في الانتاج وكان مشارك في الانتاج برضو مصر وسوريا واعتقد لبنان برضو يعني لان الفيلم كله كان متصور برضو احداثه في في سوريا ولبنان والمفروض انه فيلم ملحمي طويل حوالي اربع ساعات او كده والمفروض ان هو برضو بيتكلم على طبعا ال- الدولة الفلسطينية طبعا احنا بنتكلم على بطل فلسطيني اللي هو كان اسمه يونس كان المفروض ان هو بيروح ي- يحارب في المقاومة في فترة الخمسينات والستينات في في فلسطين وفي لبنان وكده وكان برضو كل شوية يرجع يقابل مراته في مغارة اسمها باب الشمس كل كام سنة كده يرجعوا يتقابلوا فيها في قرية الجليل فكان الفيلم انا انا شفته وقتها كان فيلم حلو جدا على فكره الناس فاكره اكتر الاغنيه بتاعته كان اسمها يبكي ويضحك كانت بتيجي في 2004 على قنوات ميلودي ومزيكا لو تفتكروا فكان الفيلم برضو متصور حلو وكان طبعا يعني كان في مناظر وكان طبعا في الفاظ وفي كده فممكن ناس كتير ايه كشّت منه ما حبتش انها تتفرج عليه يعني يعني كان طبعا لما بينزل في سينما كده بيتقطع منه كتير وكان خصوصا ان هو كان اربع ساعات كان كبير قوي وكان من التمثيل كان في باسل خياط نادر عمران وحلا عمران برضو وكان هيام عباس عارفين اللي هي دلوقتي بقت تمثل في هوليوود اللي هي كان مرات Logan Roy اللي هي Marcia وكان من مصر الممثل باسم سمره وعلى فكره في 2013 كده في مجموعه شباب فلسطينيه كده قروا الروايه وشافوا الفيلم وعملوا قريه اسمها باب الشمس على فكره قريبه كده من شرق القدس عشان رد على طبعا الممارسات اللي بيعملها الكيان يعني فطبعا فيلم باب الشمس كان فيلم كويس جدا وممكن مش كل الناس يعجبها يعني لكن هو كان worth checking out برضه بيتكلم برضه على الكفاح طبعا ضد الاستيطان وضد الاحتلال وكده فتره الخمسينات والستينات بالذات ف recommendation ونيجي بقى للمره دي مسلسل بقى مش فيلم وانا بتكلم هنا على مسلسل المفروض ان هو biopic يعني بيحكي عن شخصيه مشهوره وانا طبعا بتكلم على مسلسل اسمهان نزل سنه 2008 كان انتاج طبعا مصري سوري وكان طبعا بيتكلم على الفنانه الراحله طبعا اسمهان اللي هي طبعا اخت طبعا الفنانه الراحله الاسطوره فريد الأطرش وكان طبعا الفيلم كان زي ما قلت شراكه في الانتاج طبعا مصري وسوري كان برضو من اخراج المخرج برضو شوقي الماجري يعني هي صدفه يعني وكان تمثيل طبعا سلاف فواخرجي وده كان احسن دور عملته الصراحه في دور اسمهان طبعا او كان اسمها امل اللي المفروض اسمها الحقيقي وطبعا اللي كان مفاجاه الصراحه الفنان احمد شاكر كان قام بدور فريد رطرش وعمله حلو جدا يعني طريقه كلامه يا جماعه يا جماعة اللي هو طريقه فريد الأطرش احنا عارفينها يعني كان عمله حلو قوي الصراحه يعني وكان طبعا كان برضو من سوريا ومن لبنان طبعا الفنان فراس ابراهيم وعابد فهد وورد الخال وكان طبعا في وكان طبعا في من مصر برضو الفنان بهاء ثروت احمد سلامه احمد صيام غاده ابراهيم كان في ناس كتيره جدا وكلهم قايمين طبعا بشخصيات مختلفه في الحقبه الزمنيه طبعا اللي هو ايه طبعا اسمهان وفريد الأطرش جم طبعا من جبل الدروس وتبدا بقى ايه رحلتها الفنيه طبعا يعني يعني طبعا هي يعني اثرت في ناس كتيره جدا في الفتره دي يا جماعه اللي هو فتره الاربعينات بالذات وطبعا بيتكلموا بقى على في كلام ان هي طبعا كانت اشتغلت جاسوسه بس طبعا الكلام ده كتير جدا بينكروه بيقولوا لا ده ما حصلش هي اتظلمت جدا وطبعا اغتيالها في اخر المسلسل هو طبعا في يقولوا انها ماتت في حادثه عربيه وفي بيقولوا لا الموضوع كان مدبر وكان اغتيال فعلا وحتى كان الحدث الاغتيال ده او الحادثه في الاخر وهي جوه العربيه وهي بتغرق اتعمل حلو جدا الصراحه ونيجي بقى يا جماعه للفيلم اللي بعد كده انا مش عارف الاقيه خالص لانه كان انتاج سنه 79 شايفين قديم يعني تقريبا يمكن اقدم واحد معانا في القايمه دلوقتي وهو فيلم انتاج مغربي مصري شراكه بين طبعا دوله المغرب ومصر والمفروض ان هو بيتكلم طبعا على المقاومه المغربيه ضد طبعا الاستعمار الفرنسي والفيلم اسمه ساكتب اسمك على الرمال المفروض انه طبعا جايب لك الفيلم بيتكلم بقى طبعا على المقاومه بقى ضد الاستعمار الفرنسي للناس اللي ما تعرفش الاستعمار الفرنسي كان سخيف جدا يعني ولغايه بقى ايه طردهم من البلاد يعني وجايب لك بقى ايه كذا قصه للناس عاديين وقصص بقى للناس في المقاومه وقصه بقى من ناحيه الفرنساويين شويه والفيلم زي ما قلت كان انت شراكه انتاجيه ما بين مصر وما بين المغرب ازاي بقى المخرج كان المخرج المغربي الشهير طبعا عبد الله المصباحي وكان هو طبعا مشارك في التأليف وكان معاه في التأليف كمان طبعا السيناريست فيصل ندى السيناريست المصري فيصل ندى والمفروض ان الفيلم على فكرة مأخوذ عن رواية مغربية اسمها الشمس تشرق في الليل برضو بتتكلم على نفس الموضوع والفيلم المأخوذ عنه يعني والفيلم كان أكتريته إنتاج مغربي طبعا وكان بيتصور طبعا في دولة المغرب المغرب على فكره filming location حلو جدا يعني ودي هنشوفه في الافلام اللي جايه بعد كده بالذات في ال top 3 تقريبا شارك في ال- في التمثيل كان طبعا الفنان الله يرحمه عزت العلايلي إيه، ناهد شريف وسمير صبري ومريم فخر الدين ومن المغرب سميرة سعيد يا جماعة ايوه الديفا سميرة سعيد كانت لسه اول مرة تطلع خالص حتى قبل ما تتجه ل career الغناء يعني كانت ليها دور تمثيلي وهو كان في الفيلم دوت تقريبا دي التجربة الوحيدة اللي هي عملتها الفيلم على فكرة يقال ان هو خد جوائز برضو كتير قوي وقت ما نزل واتنسى برضو للأسف خالص مع انه آه، واخد جوائز كو- آه، كتيرة وناس كتير اتكلمت عنه وقتها لكن اتنسى خالص يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده اللي هو ده بقى يا جماعه مش اتنسى لا ده اتمسح من الوجود انا ما شفتوش غير مره واحده بس من يجي حوالي 25 سنه على قنوات ART وهنتكلم ليه بقى برضو يعني هو فيلم يا جماعة ملحمي برضو في فترة طبعا بقى الفتوحات الإسلامية في فترة بقى الخلفاء الراشدين وبعد كده طبعا الدولة الأموية وأنا بتكلم طبعا على فيلم إنتاج سنة 1981 وهو فيلم القادسية طبعا هو بيتكلم طبعا على معركة القادسية الشهيرة طبعا اللي قام بها طبعا الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ضد طبعا الفرس وتقريبا دي تقريبا المعركة اللي إيه كانت هزيمة كبيرة قوي للفرس يعني لدولة الفرس وبعد كده بقى إيه لغاية نهاية هذه الدولة يعني الفيلم يا جماعة كومبينيشن غريب شوية في الإنتاج كان إنتاج مصري عراقي أيوة عراقي لأن كان آه، طبعا احنا سنة 81 للناس اللي ما تعرفش إن في طبعا آه، جزء جزء منه ايه سياسه شويه ان هو ايه كان الفيلم آه، انتج سنه 81 زي ما قلنا وكان في الفتره دي كان في حرب ما بين العراق وما بين ايران كان على الحدود على الحدود بينهم يعني اسمها حرب العراق وايران فالفيلم طبعا بقى كان انتاج عراقي بحت يعني كان ت- تقريبا طبعا وقتها كان الرئيس صدام حسين طبعا حط له open budget ان الفيلم ايه يبقى زي ايه propaganda movie يعني اللي جايب لك ايه بقى إز- ازاي بقى ايه الفرس اللي هم طبعا اجداد اجداد اجداد ايران يعني ازاي تم هزيمتهم اللي هم بعد كده بقوا الشيعه يعني ازاي تم هزيمتهم على ايد الايه الصحابه وكده يعني الفيلم يا جماعة كان من كتابة السيناريست الراحل الرائع محفوظ عبد الرحمن اللي بعد كده قدم لنا طبعا الرائعة مسلسل أم كلثوم وكان إخراجه ده تقريبا آخر فيلم يخرجه في حياته يعني تقريبا كان المخرج صلاح أبو سيف المخرج الواقعية صلاح أبو سيف ده تقريبا كان آخر آه، مرة يخرج فيها يعني طبعا الفيلم يا جماعة طالما بنقول بنجيب سيرة طبعا الأن- آه، الصحابة وآل البيت وكده طبعا بيبقى فيه تابو فظيع دول كتيرة ما ترضاش تعرض الأفلام دي خصوصا طبعا احنا سنة 81 كان الموضوع بزيادة قوي يعني وطبعا احنا المفروض آه، بطولة كان عزت العلايلي الله يرحمه سعاد حسني ايوه سعاد حسني لما كانت كبرت وليلى طاهر وكان من ال- كذا فنان من العراق كان شاذة سالم وسعدية الزايدي وقاسم محمد وهناء محمد وبهجة الجبوري دول طبعا كانوا م- المهمين طبعا في في العراق في الفترة ديت وكان مشارك برضو من المغرب ومن الكويت ومن لبنان كذا ممثل يعني إيه طبعا يا جماعه تابو انا بتكلم ليه ان هو ايه على تجسيد الايه الصحابه وتجسيد ال البيت طبعا دي يعني هيبقى فيه آه، اتفاق واختلاف عليها مش ده موضوعنا يعني لان استنوا عليا شويه في الافلام اللي جايه يعني او الاعمال اللي جايه في القائمه بتاعتنا لان طبعا اول ما طلع قال لك آه، صحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من عشر مبشرين بالجنه يتم تجسيده لا تابوه يا معلم آه، لكن الفيلم اتصور في العراق واتصرف عليه فلوس كتيره جدا انا ف... انا بقول لكم انا شفته من 25 سنه والانتاج بتاعه كان نضيف جدا على فكره لكن الفيلم اتنسى تماما يعني مش موجود في اي حاجه خالص يعني حاولت ادور عليه مش هتلاقيه يعني وكان بقول لكم اتعرض زمان قوي على قنوات ART ايام ما كانت بقى آه، هي احسن يعني قنوات فضائيه يعني و كان من الايه انتاجات الم- العربيه المشتركه ما بين مصر ودوله العراق ونيجي دلوقتي لل top 3 اللي معانا في القايمه يا جماعه واعتقد دول هتلاقي ناس كتير عارفاهم بقى ومعظمنا اتفرج عليهم وفي اللي منا بيعتبرهم واحده من آه، بيعتبرهم من احلى فعلا الحاجات الانتاجات العربيه المشتركه والتلاته على فكره ملحميات يعني اللي هم ايه historical قوي بقى في عصور قديمه جيوش كتيره تصوير حلو مناظر جميله فعلا مصروف عليهم حلو قوي والتلاته الصراحه فعلا جمال قوي قوي قوي نبدا في ال- العمل اللي جاي وده مسلسل المره دي وده اجدد حاجه معانا انتاج سنه 2019 انا طبعا هنا بتكلم يا جماعه على المسلسل الرائع ممالك النار طبعا آه، المسلسل كلنا تقريبا اتفرجنا عليه هو كان جه في 2019 واتعرض على قنوات ام بي سي ام بي سي وام بي سي مصر وام بي سي العراق وكان آه، مكون من 14 حلقه هو طبعا كان بيتكلم على ال- آه، الفتره اللي هي الحقبه الاخيره بقى ايه من دوله المماليك والسقوط على ايد بقى ايه الدوله العثمانيه اللي هو كان طبعا ايه آه، وقت بقى محمد الفاتح وتومان باي الفترة دي يعني اللي هي كان تقريبا في ال- ال- نهاية لا بداية الق- القرن الستاشر لو أنا فاكر صح يعني المسلسل يا جماعة كان إنتاج إماراتي تونسي سوري تكلفته يا جماعة حوالي 40 مليون دولار وده كان يعني مبلغ كبير بالنسبة يعني المسلسل يعني لكن هو صراحة مبالغ اتصرفت في محلها من حيث أماكن التصوير من حيث الملابس من حيث تصوير المعارك فعلا اتعمل حلو قوي خصوصا بقى إيه إن إحنا كنا طالعين لسه سخنين من Game of Thrones ومن تصوير المعارك والحصانة والسيوف بقى والدم وكده اتعمل الصراحة حلو جدا الفيلم ك... المسلسل كان من إخراج كمان إخراج خواجة يعني إنجليزي اللي هو بيتر ويبر وكان طبعا من تأليف الروائي المصري محمد سليمان عبد الملك وكان آه، أكترية طبعا الممثلين اللي كانوا في المسلسل كانوا من من سوريا طبعا آه، محمود ناصر وطبعا الفنانة الق- السورية القديرة طبعا منى واصف اللي هتكمل معانا في جزء في الحلقة طبعا أكيد عرفتوا أنا بتكلم عن فيلم إيه ومن مصر كان مشارك طبعا خالد النبوي في دور تومان باي وعلى فكرة اللغة العربية كانوا كلهم بيتكلموها حلو قوي وده على فكرة ما ما انت- ما حاجة ما انتهش عنها أو مش مستغربينها في الأعمال اللي هي بيشارك فيها ال- الفنانين السوريين دايما في أفلامهم أو في مسلسلاتهم اللي هي مثلا زي باب الحارة زي آه، مسلسلات وأفلام كتير لما بييجوا يتكلموا لغة عربية بيتكلموها حلوة قوي وخالد النبوي يتكلم حلو الصراحه فعشان كده بقى ايه هم شارك بعد كده بقى طبعا في مسلسل الامام الشافعي اللي نزل طبعا في الموسم الرمضاني 2023 آه، المسلسل يا جماعه كان متصور حلو جدا وكان آه، المعارك فيه متصوره حلو والملابس والم- والميك اب كمان كانت آه، من فريق عمل برضو من ايطاليا ومن استراليا يعني لا مكلفين مكلفين يعني واتصرف عليه حلو والفيلم المسلسل طلع حلو جدا وطبعا نهايته كئيبه طبعا بقى ايه بسقوط دوله المماليك على طبعا ايه الغزو العثماني ف احنا عايزين مسلسلات كتير قوي من النوع ده يعني بجد بصوا يا جماعه تاريخ الحضاره الاسلاميه وح- وطبعا في شمال افريقيا وفي الجزيره العربيه يعني ملحمات كتيره قوي وتقدر يتعمل لها 100 فيلم و100 مسلسل يعني انا نفسي اللي احنا نخش في الموضوع ده كتير يعني هم اديكوا شايفين آه، اوروبا وامريكا والغرب يعني قرفنا ب- بفايكنجز ونابليون ومش عارف ايه آه، وجورج واشنطن يعني احنا عندنا حاجات كتيره قوي تنفع الايه الاعمال ديت مش عارف ليه بيتم است- الاستسهال فيها بيتم تاجيلها كتير يقول لك لا ما الفلوس مش هتجيب البتاع يعني احنا عايزين نخش في الموضوع ده يعني كتير يعني اتمنى ده يحصل في الايام الجايه ونيجي طبعا لرقم اتنين معانا في القايمة وهو واحد من أحلى المسلسلات الدينية يا جماعة اللي تم إنتاجها في ال 10 20 30 سنة اللي فاتت وكان الصراحة مسلسل طبعا كان عمل جدل قبل ما ينزل والمسلسل الصراحة اتعمل حلو قوي قوي قوي وانا طبعا هنا بتكلم على مسلسل عمر او آه، الفاروق عمر بيحكي طبعا السيرة الذاتية لسيدنا عمر بن الخطاب الف- او الفاروق عمر بن الخطاب المسلسل كان طبعا نزل سنة 2012 في الموسم الرمضاني وكان إنتاج سعودي قطري وكان انتاج ام بي سي من السعوديه طبعا يعني ال- ال- المسلسل كان محطوط له ميزانيه ما يقرب ال 100 مليون ريال يا جماعه يعني مكلفين مكلفين قوي يعني والصراحه يعني لو هتعمل مسلسل عن سيدنا عمر ما لازم تبقى مكلفه يعني طبعا آه، زي آه، ك- جميع الاعمال الدينيه لما بيبقى فيها تجسيد للصحابه او لآل البيت او كده دايما بيبقى فيه ايه تابو عليها او بيبقى فيه جدل عليها هل هو صح هل هو غلط هل آه، المفروض ما يحصلش طبعا الانبياء لا طبعا يعني ما- مش هنهرج يعني لكن بالنسبه للصحابه والمقربون من النبي عليه الصلاه والسلام وآل البيت وكده انا طبعا مش هقدر افتي في الحته دي الصراحه يعني في طبعا الجهات وفي طبعا جهات وفي بقى طبعا اشخاص يقدروا يفتوا في الكلام ده انا مش هقدر افتي هنا يعني وطبعا المسلسل يا جماعه كان برضو زي ما قلت اللي هو كان مشارك في الانتاج طبعا سعوديه وقطر وكان طا- الطاقم العمل كان كله من سوريا او اكتريته من سوريا كان طبعا اخراج المخرج السوري الراحل الرائع حاتم علي طبعا كان له تجربة رائعة بنقدم لنا واحد من أحلى مسلسلات السيرة الذاتية وهو طبعا مسلسل الملك فاروق والمسلسل يا جماعة كان تصويره تقريبا كله في دولة المغرب برضو كالعادة في حتت كتيرة جدا في المغرب بقى من مراكش لطنجة للدار البيضاء وكان يا جماعة التكلفة الإنتاجية إن هما تقريبا بنوا مكة المكرمة أو مدينة م... أو مكة يعني في الفترة ما بين اللي هو الفترة بتاعت طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا بالظبط شكل الكعبة كان عامل إزاي البيوت كانت عاملة إزاي ح... ال... ال- الشجر حوالي ال... كان في نخل ولا لأ كان الدنيا صحارى عاملة إزاي كان الجبال حط مع باينة إزاي كان طبعا يعني التكلفة كانت حلوة جدا وطبعا المدينة برضو كانت متصورة حلوة قوي قوي طبعا يعني إيه طبعا المسلسل زي ما قلنا كان طاقم عمل كان معظمه سوري طبعا كان الان بدور طبعا سيدنا عمر كان الوجه الجديد وقتها سامر اسماعيل وهو عمل الدور حلو قوي الصراحه يعني وكان طبعا بيشاركه الرائع طبعا آه، غسان مسعود في دور سيدنا ابو بكر الصديق آه، طبعا برضو كان في قلبان برضو طبعا على الموضوع ده طبعا وجايب لك طبعا الفترة طبعا بتاعت سيدنا عمر اللي هو من بداية بقى لما اتولد وهو طبعا عايش في قريش وطبعا لغاية ما جت آه، ظهور الدعوة واللي هو ازاي بقى هو أسلم وطبعاً من أكتر المدافعين عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ومن أكتر المقربين ليه والهجر للمدينة وطبعا يا جماعة كان في الحلقة بتاعت طبعا آه، موت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا كانت مؤثرة قوي قوي قوي الناس كلها اتكلمت عنها وقتها كان لسه السوشيال ميديا مش الأكترية يعني فالناس قعدت تتكلم عنها وفي اللي عيط وفي اللي بتاع كانت حلوه قوي لغايه طبعا ايه, إيه مقتله طبعا على ايه طبعا ابو اللؤلؤه المجوسي المسلسل يا جماعه كان في منتهى الجمال وزي ما قلت يعني كان متكلف حوالي بتاع 100 مليون آه، س- ريال سعودي وكان مكون من 30 حلقه وكان الصراحه حلوه قوي قوي قوي يعني وانا نفسي فعلا ي- يتعمل برضو زي ما قلت قبل كده في مسلسل ممالك النار انا نفسي يتعمل مسلسلات كده الصراحه نرجع للمسلسلات الدينيه اللي بقالها كتير جدا مختفيه لسه راجعه طبعا مسلسل الامام الشافعي 2023 آه، اللي هو بقينا نقول يا مسلسلات دينيه اخيرا آه، نفسي نرجع للموضوع ده لان الحاجات دي كانت بتبقى حلوه جدا وكان متزعم الموضوع ده طبعا في فتره الثمانينات والتسعينات كان طبعا كان في مسلسل لا اله الا الله محمد رسول الله ده طبعا اشتهر قوي وقتها وكان معمول حلو جدا وطبعا الله يرحمه المخرج طبعا حسام الدين مصطفى لما كان بيقدم لنا مسلسلات زمان زي الفرسان زي الابطال كان حاجات حلوه قوي يعني فاتمنى ان ده يحصل يعني ونيجي لرقم واحد يا جماعة وهو مش هقول واحد من أحلى الأفلام اللي بتتكلم طبعا على الفتوحات الإسلامية وظهور وظهور الدعوة الإسلامية طبعا لا هو أحلى واحد بجد يعني من أحلى الأفلام اللي شفتها ومن أحلى الأفلام اللي تم إنتاجها اللي بيتكلم على الموضوع ده بطريقة حلوة جدا ويعني هو تقريبا كل سنه دلوقتي لازم بيجي في في وقت طبعا آه، وقت مولد النبي او راس السنه الهجريه لانه لازم يعني وانا طبعا بتكلم على الفيلم ال- الاعظم وهو فيلم الرساله فيلم الرساله يا جماعه انتاج سنه 76 من اخراج المخرج ال- السوري الامريكاني برضو الراحل مصطفى العقاد آه، قصة الفيلم عامة يا جماعة أو قصة عمل الفيلم كان المفروض المخرج مصطفى العقاد كان المفروض هو زي ما قلنا هو طبعا سوري وراح بقى اتعلم في أمريكا في لوس أنجلوس واتعلم طبعا فن الإخراج وكده واللي هو إيه راجل خواجة خواجة بقى كان حلمه يا جماعة إنه يعمل فيلم بيتكلم عن ظهور الدين الإسلامي للعالم كله يتفرج عليه طيب ماشي اوكي آه، اعمل الفيلم لا انا مش هعمل فيلم بيتكلم آه، باللغه العربيه ويبقى م- مترجم بس من تحت وخلاص لا لان كان وقتها لسه موضوع الترجمه اللي هو ال- العربي من تحت الانجليش او العربي من تحت دي ما كانتش لسه موجوده قوي او منتشره انا هعمل الفيلم نسختين وعمل يا جماعة حاجة ما اتعملتش قبل كده عمل الفيلم مرتين مرة بالعربي ومرة بال English يا جماعة ودي حاجة ما كانتش فعلا اتعملت قبل كده عمل فيلم اللي هو الرسالة وفيلم The Message خد عندك بقى يا باشا الفيلم كان اتكلف وقتها حوالي بتاع 10 ل 15 مليون دولار او الفيلمين بمعنى اصح يعني وكان آه، انتاج آه، مشترك ما بين الكويت والمغرب والجزء الاكبر كان من ليبيا لان كان آه، تب- 90% من الفيلم كان متصور في دولة ليبيا يا جماعة في الصحراء الليبية وجزء تاني برضو كان متصور في المغرب والفيلم يا جماعه اللي هنتكلم عن النسخه الاجنبي الاول كان مشارك فيها طبعا النجم العالمي انتوني كوين في دور طبعا حمزه عم الرسول وطبعا آه، في دور برضو آه، النجمه العالميه برضو ايرين باباس اللي كانت قامت بدور هند بنت عتبه ودول كان طبعا ال main roles اللي في الفيلم والنسخه ال- العربيه بقى يا جماعه خد عندك الابطال اللي كانوا فيه اللي كانوا مشاركين من كذا دوله بقى عندك طبعا الرائع الله يرحمه طبعا عبد الله غيث في دور طبعا حمزه طبعا عم الرسول او سيدنا حمزه وطبعا السوريه منى آه، النجمه السوريه منى واصف اللي لسه طبعا لسه قايلين اسمها من شويه كان دلوقتي بقت فنانه قديره كان هنا كان لسه اول مره تظهر في دور طبعا هند بنت عتبه ومن مصر برضو احمد مرعي ومحمد العربي في دور زايد بن حارثه ودور عمار بن ياسر وبرضو عبد الوارث عصر ده تقريبا كان برضو اخر دور ليه في دور طبعا ياسر ابو عمار بن ياسر ووالدته طبعا آه، سميه اللي هي كانت قايمه بدورها طبعا سناء جميل الله يرحمها اللي هي اول شهيده في الاسلام يعني اول هما آه، ابو ام ي- آه، عمار هم اول شهداء في الاسلام وطبعا كان في برضه حمدي غيث في دور ابو سفيان ودور الممثل الفلسطيني محمود سعيد في دور خا- خالد بن الوليد وطبعا الممثل الليبي اللي هو تقريبا كان يعني ال fan favorite للفيلم طبعا علي احمد سالم الان بدور طبعا مؤذن الرسول والمؤذن الاول بلال ابن رباح the whole package كانت معموله للفيلم ده يا جماعه والفيلم كان مشارك في كتابته آه، كتاب كتير جدا بما فيهم طبعا توفيق الحكيم وعبد الحميد جوده السحار وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد علي ماهر آه، الفيلم يا جماعه في بدايته هتلاقي اصلا حاطين زي تنويه كده بعد التتر طبعا فيلم رساله اخراج آه، مصطفى العقاد كده بدايه الفيلم محطوط تم تصوير هذا الفيلم بعد الموافقة من مشيخة الأزهر طيب تمام وكاتبين برضو ايه والفيلم مش هيظهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مش هيظهر فيه لا صوت ولا صورة ولا ظل وتم الموافقة على تصوير الفيلم والفيلم خد تقريبا حوالي بتاع سنة أو اتنين يتم التصوير فيه طبعا في الصحراء بقى وكده واتعملت ديكورات رائعة اللي هي بقى ايه لمكة زمان والكعبة والأصنام والمدينة طبعا كانت جميلة جدا بالنخل بكده وتصوير المعارك كان برضو معمول حلو جدا يا جماعة ما- راجل خواجة بقى إيه، الفيلم اتمنع انه ينزل في الدول العربية خالص يا جماعة لمدة حوالي 25 سنة لغاية ما نزل في أو... في اوائل الالفينات كان اتعرض تقريبا في قنوات ام بي سي النسخه العربي واتعرض على ام بي سي 2 بالنسخه الاجنبي هنا الرساله وهنا The Message وطبعا كان في برضو طبعا جدال آه، لا يا جماعه ما ينفعش نجسد الصحابه ما ينفعش ده دور حمزه ما ينفعش بتاع لكن اللي حصل انه اتعرض والصراحه يا جماعه الفيلم في منتهى الجمال جايب لك طبعا فتره طبعا اللي هو نز- نزور طبعا آه، نزول الوحي سيدنا جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في في غار حراء وبدايه بقى ايه العقبات اللي قابلته بقى والمعامله الوحشه اللي كان بيلاقيها طبعا من قريش اللي هو انا يدعون لدينا جديدا وطبعا بقى التعذيب اين هو الهك الواحد لينقذك و... وطبعا لغايه بقى اللي هو في النص بقى الهجره للمدينه اللي هي طبعا واحده من انا هتكلم دلوقتي على المشاهد الرائعه اللي في الفيلم ده اللي طبعا بقى ايه نهايه الفيلم طبعا وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام واللقطات بقى ايه في اخر الفيلم انه جايب لك ايه بقى ايه الدين الاسلامي انتشر ازاي يعني وكده في وقتها أم، الفيلم يا جماعة كل حاجة فيه كانت حلوة الصراحة ت- لدرجة ان طبعا النجم العالمي انتوني كوين اللي كان قايم بدور سيدنا حمزة قال ان عبد الله خيس احلى مني 100 مرة في الدور ده قام بالدور حلو قوي بالذات بعد ما شاف اللقطة بتاعت ردها عليا ان استطعت فاكرين اللقطة دي اللي هو لما طبعا أم، طبعا قالوا له الحق أه، ابن اخوك عند الكعبة بيضربوه كده هو راح وقام ضارب ابو جهل كده ردها عليا ان استطعت كانت لقطة حلوة قوي اللي هو ايه العم اللي جاي يدافع عن ابن اخوه بجد الواحد يعني بيحب قوي المشاهد دي يعني آه، قال ان هو عمل الدور احسن مني والصراحه كان عنده حق الفيلم طبعا يا جماعه نجح جدا جدا في لما ات- اتعرض في الدول الاجنبيه وقالوا ان هو ايه الفيلم اتصرف عليه حوالي 10 مليون دولار رجع رجع عائد بتاع حوالي 15 مليون دولار وطبعا النسخه العربي فضلت آه، موجوده بتتباع على شرايط فيديو في انجلترا وفي اوروبا لغايه بقى ايه ما نزل ايه آه، اتعرضت بقى ايه في القنوات الفضائيه في دولنا العربيه يعني سواء بقى في مصر وفي السعوديه وفي الاردن وفي المغرب كده يعني بصوا انا يعني ممكن اقول لك مش, مش مهم ما تتفرجش على الفيلم عادي حقك يعني م- مش عايز اتفرج عادي حقك لكن انا هقول لك على مشهدين بجد يعني من احلى الحاجات اللي شفتها والاتنين موجودين على يوتيوب كاملين المشهد الاولاني يا جماعه اللي هي حته الهجره الى الحبشه فاكرين لما ايه المسلمين راحوا هاجروا الى الحبشه عشان يقابلوا الملك النجاشي عشان ايه يقولوا استضفنا عندك وكده عشان الاضطهاد اللي بيحصل طبعا في قريش وطبعا فاكرين لما لما جعفر بن عبد المطلب اللي هو واحد من اعمام النبي لما طلع بقى ايه عشان ايه يعرض مشكلتهم والله يا جماعه ولا احلى presentation PowerPoint ويقال ان هو اصلا أد... آه هو فعلا اتكلم كده فعلا لما راحوا قابلوا الملك النجاشي قلنا قوما اهل الجاهليه نعبد اصناما لا نصنعها بايدينا من حجاره والخشب وطبعا فضل يكمل بقى عشان ي... يتكلموا بالحجه لغايه طبعا بقى لما قال جزء من سوره مريم طبعا وبعديها طبعا كان عمرو بن العاص بقى طبعا كان اللي هو موجود هناك عشان يبوظ لهم الدنيا كان طبعا لسه مع قريش يعني واللي هو ايه قالوا له ايه لا خليك على جنب بقى كده ال- ان آه، عيشوا في ارضي بسلام اللقطه دي حلوه قوي والمشهد التاني يا جماعه اللي هو الصراحه recommendation ولازم تتفرجوا عليه هو موجود برده على يوتيوب كاملا وهو طبعا يا جماعه الحته بتاعه طلع البدر علينا واللي هو ايه وصول الرسول عليه الصلاه والسلام لايه للمدينه وصول سالما والله بص انا متخيل كده ان ممكن اخواتنا اللي عايشين في السعوديه وبالذات في المدينه المنوره لما يتفرجوا على المشهد ده والله اكيد يعني هيقول لك اجدادي هم اللي عملوا كده والله كان مشهد حلو قوي قوي يا جماعه اتفرجوا على المشهد دي وبونص برضو في برضو مشهد بتاع خطبه الوداع وهو بقى مين طبعا ال- كان الناريتور بتاع الفيلم كان طبعا الراحل محمود ياسين الله يرحمه كان اللغه العربيه بتاعته بيرفكت وكان بقى ايه بيشرح لنا ايه الناريشن بقى ايه احنا فين دلوقتي آه، دي الالهه اللي بيقدسوها العرب وقتها وفي الاخر بيقرا ايه خطبه الوداع حلوه قوي قوي يعني اتوقع ان انت ممكن تقراه وممكن تبكي يعني فلا فيلم رائع رائع رائع والصراحة الواحد نفسه في افلام زي كده زي ما قلت قبل كده برضو في المثلين اللي قلتهم قبل كده بتاع مسلسل عمر ومسلسل ممالك النار الفيلم زي ده محتاج انه يتعمل زيه حاجات يعني كتيرة دلوقتي وبال technology الجديدة وبالتصوير الجديد والمعارك الجديدة والله الواحد نفسه يشوف حاجات كده يعني وكمان برضو on a side note يا جماعة طبعا آه، الراحل طبعا العقيد معمر القذافي كان الفيلم بيتصور اكتريته في ليبيا بعد ما شاف الانتاج الرائع لفيلم الرسالة قام ايه تعاقد مع طبعا المخرج مصطفى العقاد وقال له انا عايزك تعمل لي فيلم عن عمر المختار المناضل الاعظم في ليبيا طبعا ضد الايه الاحتلال الايطالي وكان هو المنتج على فكره مع عمر القذافي قال له بص خد فلوس اهو اعمل لي الفيلم والفيلم كان على فكره في منتهى الجمال برضه فيلم عمر المختار الله يرحمه آه، المخرج مصطفى العقاد انت قدمت لنا عظمه يا استاذنا يعني بس يا جماعة ودي قائمتي النهاردة لأحسن أفلام أو من بعض أحسن الأفلام اللي كان فيها إنتاج عربي مشترك اللي هو كذا دولة عربية شاركت في إنتاجه من حيث التصوير أو الإخراج أو الممثلين أو تصوير اللوكيشنز والصراحة قدموا لنا حاجة في منتهى الجمال يعني أتمنى إن احنا نشوف حاجات كتير بعد كده في الفترة الجاية يعني خصوصا طبعا بعد ظهور بقى ال streaming وظهور بقى الإنتاجات المشتركة الكتير وظهور برضو ال studios آه، أو ال movie studios اللي ابتدت تظهر في دول الخليج بالذات أتمنى إن احنا نشوف حاجات كتير كده يعني بشكركم أعزائي المستمعين زي ما احنا دايما متعودين أتمنى تكون الحلقة عجبتكم فضلا وليس أمرا آه، تعملوا لي follow على Apple Podcast وعلى Spotify وعلى أنغامي وت- آه، وتعملوا آه، نو- وتشغلوا notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم أعزائي المستمعين وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية